سلسلة عظات القمص زكريا بطرس عن الثبات في المسيح من الرب نسأل أن تكون سبب بركة للكثيرين
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لا زلنا نتحدث في موضوع الثبات في المسيح الثبات في المسيح وقلنا الإنسان بعد ما بيقبل الرب يسوع المسيح في حياته بيلزمه ان هو يثبت في هذا الإيمان يثبت في المسيح يثبت في الحب الإلهي محتاج إلى الثبات اثبته في الرب بعزم القلب واتكلمنا عن مواضيع كتيرة في الثبات والنهاردة هنتكلم عن الموضوع رقم عشرة في الثبات الموضوع ده بيختص بتكليف أبوي وبيحتاج إلى واجب بنوي ويؤدى في أسلوب روحي الموضوع ده هو الشهادة للمسيح الشهادة ايه حكاية الشهادة دي نشوفها من الكتاب المقدس في الثلاث عناوين اللي احنا قلناهم دلوقتي او الثلاث مواضيع اللي قلناها دلوقتي تكليف ابوي واجب بنوي ثم اسلوب روحي ايه هو التكليف الابوي في سفر اعمال الرسل اصحاح واحد وآية تمانية سفر الاعمال اصحاح واحد وآية تمانية بيقول السيد المسيح بيقول لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض ده كلام السيد المسيح بقول لهم لا تبرحوا من اورشليم الا ان تلبسوا قوه من الاعالي ولما ياتي الروح القدس ستنالون قوه ما تحل عليكم والقوه دي تديكم تعملوا ايه تشهدوا لي تكونون لي شهودا في اورشليم العاصمه وكل اليهوديه المحافظه كلها والسامره المحافظه اللي جنبها والى اقصى الارض للعالم كله ده تكليف تكونون لي شهودا يعني ايه شهود ايه قصده المسيح تكونون لي شهودا ايه حكايه شهود دي يعني لو قال تكونون لي خداما اه معقول خادم مفهوم ان هو بيخدم المسيح تكونون وعظا مفهوم واحد تكونون معلمين واضح لكن ايه بقى حكايه تكونون شهودا دي ايه الشهود دي الشهود لها معنى جميل والسيد المسيح بيعني هذا الكلام الشهادة ديت موجودة في المحاكم لما تبقى في محكمة وفي قضية قام القاضي بيطلب ايه شهود اثبات وشهود ايه نفي ويسمع كلام وبناء على صدق كلام الشهود يحكم في القضية طب وايه جاب الكلام ده بقى للمسيح يا جماعه ايه الحكايه دي اه اصل في قضيه في قضيه بتشغل الراي العام كله بتشغل, بتشغل فكر العالم كله ايه القضيه دي هي قضيه الخلاص قضيه الخلاص خلاص النفس خلاص من عقوبه الخطيه الخلاص من جهنم الأبدية الخلاص من المتاعب الروحية والنفسية خلاص دي قضية مش في القداس الإلهي نصلي ونقول إيه أنا اختطفت لي إيه حافظين قضية الموت ده في قضية اسمها قضية الموت وفي قصادها كمان قضية اسمها قضية ايه الخلاص من الموت ففي قضية معروضة على العالم كله الخلاص اللي عمله المسيح طيب وفي شهود اثبات ان المسيح عمل الخلاص زي الشيطان ما بيجيب شهود نفس ان ولا خلاص ولا بتاع مش حاجة اسمها كلام خلاص ده طب ومين القاضي بقى القاضي في القضية ديت مين قضية خلاص كل انسان القاضي هو ضمير وعقل الانسان يعني انت بتتعرض عليك القضية قضية الموت وقضية الخلاص او نسميها مع بعض قضية الموت والخلاص قضية الموت والخلاص بتعرض عليك عشان تحكم فيها تاخد فيها حكم وقرار تصدق وتقبل ولا ترفض وتسيبها لا تصدق وترفض قضية وفي القضية ديت ربنا عايز شهود إثبات وياه لأن دي قضيته أتى ومات وخلص العالم فعايز ناس تشهد له تقول له فعلا أنا شاهد للحكاية دي فعلا المسيح مات عن خطيتي وخلصني من الطريق بتاع الشيطان فعلا أما الإنسان يبص للشهود شهود الإثبات إن المسيح بيخلص ويغير الحياة وشهود النفس بتاع الشيطان والحشاشين والأمرتية والسكرية وأتباع الشيطان والإنسان حر يحكم بقى في القضية وبناء على قراره اللي هياخده سوف يبرر أو يدان إذا قضية كبيرة محتاج إلى شهود الشيطان عنده شهود كثيرين جدا كفاية الميديا اللي عنده كلها شهود على ان الخطية هي اسعد طريق للحياة المجلات العارية والفاضحة الجرايد بالاعلانات عن كل شر ومبيقة التلفزيون يعلن عن الافلام والمسلسلات والخطية والافلام الجنسيه مش مكفي التلفزيون ويعمل فيديوهات كمان بالخطية البشعة عنده الإذاعة عنده الساتلايت عنده الكيبل عنده أقمار صناعية الشيطان عمال يشتغل في اختراعات يومية إن السعادة هي في الحياة الجسدية والأرضية والشر والفساد والمسيح يدور على شهود لا عنده جرايد ولا عنده مجلات ولا عنده تلفزيون ولا عنده فيديو ولا عنده ميديا ولا عنده حاجة أبدا حتى اللي بيعرف المسيح تحت بند الاتضاع الكاذب يدخمس
لا لا لا لا صحش تتكلم صح الشيطان بقى يعمل دعاية مضادة انت عايز تتكلم عن المسيح وتبقى متكبر البعيد لا خليك متواضع كده ولا تجيب سيرة ولا تتكلم ابدا ولا خبر ولا من سمع ولا من دري حيلة الشيطان ان هو واخد المجال وفي نفس الوقت يجي على الشهود بتوع الاثبات ويعطلهم عارفين زي بالظبط كده لما يبقى في واحد مجرم وفي قضية معروضة وعنده شهود نفي كتير لكن في اتنين شهود اثبات كده لو راحوا القضية هيبوظوها قام يعمل ايه يبعت لهم ناس يقول لهم انتوا هتروحوا القضيه تعملوا ايه؟ لا ولا تتعبوا نفسكم ولا حاجه ده كلها كلام فارغ في كلام فارغ وبتاع ولا انتوا عندكم وقت ولا انتوا عندكم جهد ولا هتستنوا ده انت تروح المحكمه هتقعد لك ثلاث اربع خمس ساعات يا عم ده انت هتزهق والد- ولا تروح ولا تعمل سيبك انت من القضيه ديت وبس اه، اه يعني مروحك اللي هيجيب الديب من ديله ما في مغضية ما في مشكله عشان يهبط عزيمه اثبات آه شهود الاثبات فما يروحوش القضيه ليه عشان يكسب هو القضيه وده اللي حاصل بالنسبة لعمل ربنا انه عنده شهود نفي كتير بان الحياة مع المسيح ما هياش هي الحياة السليمة وان حياة الجسد واللذة الجسدية هي كل حاجة وكمان يجي لشهود الاثبات يقول له ولا تتعب نفسك انت عايز تتكبر انت عايز ربنا يكرهك لما ت- تروح تقول انا عملت وانا كاني وانا ربنا خلاني يا عم ده الكلام ده مش بتاعنا لا لا لا لا اوعى تعمل نفسك كده امال ربنا لما بيقول انتم شهودي معناها ايه ده في ايات كمان تؤد تؤد تؤيد هذا الكلام تعال نبص ليها كده اشعياء اصحاح 13 43 ايه 12 اشعياء 43 ايه 12 يقول انا اخبرت وخلصت واعلمت ولا بي وليس بينكم غريب وانتم شهودي يقول الرب وانا الله انتم ايه شهودي انا بتكل عليكم انا بعتمد عليكم انتوا اللي تشهدوا لي في الارض تشهدوا لي امام العالم كله انا سايب المسؤوليه في ايديكم انتم شهودي ولعل من هنا ومن الآية بتاعت أشعية دي أخذوا شهود يهوه اسمهم أنتم شهودي يقول الرب يهوه فقالوا إيه شهود يهوه ودايرين من بيت لبيت يشهدوا ليهوه ويهوه ده إله العهد القديم ولم يتعرفوا بعد على الإله المخلص الذي أتى وفدانا وهم شهود شياطين لأنهم ينكرون ألوهية الرب يسوع المسيح شهود نفس على ألوهية المسيح وبيرجعوا نسبوا نفسهم إلى إله العهد القديم بالمفتشري بوضوح العبارة يقول لك إحنا شهود يهوه إله العهد القديم أنتم شهودي وتلاقيهم زي الدبنات ما بيروحوا لكمش البيت خبطوا على البيت وقت مناسب وغير مناسب تك تك تك تك إن ممكن نتكلم وياكوا كلمتين طب خدوا الورقه دي طب خدوا الكتاب ده طب خدوا مش عارف ايه ويروحوا تكرشهم من الباب يجوا من الشباك تكرشهم من الشباك يجوا من المنور عمالين يلفوا ويحوموا عمالين شغالين زي الدبنات شهود يهوى شهود ضد الاله المخلص المتجسد لكن الشيطان عمال ايه يغذيهم وينشطهم زي ما بيغذي بتوع السينما وبيغذي بتوع الفيديوهات وبيغذي بتوع الجرايد برضه باسم الدين بيغذي شهود يهوه احنا المسيح ليه شهود انت شاهد للمسيح وانت شاهده للمسيح ولا لنا اي فكره انتوا عارفين لما بولس الرسول لما راح مدينه اسمها افسس وقال لهم آه، انتوا قبلتم الروح القدس حينما اعتمدتم قالوا له شنو ايه ده قال لهم ايه اللي هو ايه ده ايه البتاع اللي انت قلته ده قال لهم ايه انتوا مش تعمدتوا يقولوا ايوه بس الكلمه الثانيه الثانيه اللي انت قلتها دي ايه دي قال لهم الروح القدس آه، روح ايه روح القدس ولا شوف الكتاب يكتب يقول ايه ولا سمعنا انه يوجد روح قدس يا نهار ابيض يا خل أوه. سمعوش ان في روح قدس آه. آه. زي برضو ناس كتير يقول لك ولا سمعنا انه يوجد شهود لله شهود ده شنو يعني ايه شهود شهود يعني يروح يقول ايوه المسيح بيخلص ايوه المسيح بيغير الحياه انا شاهد اثبات ان المسيح فعلا بيغير الحياه وجه ومات على الصليب من اجلي ومن اجلك وغير حياتي وخلصني من جهنم النار الأبدية شاهد إثبات للرب لا لا لا ولا سمعنا أنه يوجد شهود للرب احنا نسمع بس عن شهود يهوه لا لا لا لا دول ناس وحشين لا لا لا كعبين ما لي دخل بيهم طيب وشهود المسيح ايوه نسمع كمان ان في بعض الطوائف بيقولوا الشهود ويشهدوا لا لكن دول ناس كعبين ما لنا دخل طب واحنا الخايبين يعني احنا اللي وقعنا من قعر القفه يعني ما ما ما نوجدش للمسيح ولا نسنده للعالم ولا نبينه للعالم تحت اسم الاتضاع الكاذب اللي بيجيبه الشيطان ده تقصير مش تواضع تقصير في الشهاده للمسيح المسيح قال كده قال في مدينه يبقى عندها سراج منور وبعدين تحطه تحت مكيال تغطيه ولا تضعه على المناره ليضيء لكل من في البيت لا لا لا لا تضع على المناره يا يسوع ويتكبر كده ويبقى عالي وعلى مناره يبقى كبرياء لا لا لا لا لا احنا هنغطيه ونحطه تحت المكيال عشان يبقى متواضع يا دي الخيبة يا دي الخيبة لما حصلت حد شفت منطق الشيطان عشان يطفي النور ويطفئ الشهادة على طب ما الطوائف بيقولوا انه الله موجود اما احنا نقول لا لا لا لا لا احنا ما نجيب سيرة ونقول الله موجود احسن نبقى زي الطوائف يا عم لا لا لا لا الله ما نعرفش ما نسألناش الموضوع ده موجود ولا ما موجود احنا ما لناش دخل يا عم لا لكن هو انت عايز تخلينا من الطوائف ولا شنو؟ طيب الطوائف بيقولوا ان الانجيل ده كلام الله لا احنا ما نقول الكلام ده هنبقى طوائف لا هو كلام الله هو ما كلام الله انا مالي ومال الحكايه دي انا ما اعرف لا طب الشو- الش- الطوائف المسيحيه بتقول ان المسيح مات على الصليب احنا نقول ولا ما نقولش لا لا لا لا, لا. ما نقول لا هنبقى من الطوائف برضه نقول ان المسيح مات على الصليب لا لا لا ده لا مات ولا حاجه الله هو كل حاجه تقولها الطوائف احنا ما نعملهاش طب ما احنا هنوصل للنهايه ان احنا ما نعرفش ربنا خالص لا اذا كانت طوائف بتقول حاجه وبتقولها بطريقتهم الخاصه ملناش دخل بيها لكن احنا نقولها وبالطريقه ايه الصح لكن مش نرفضها نهائي والا يبقى تقصير في حق الله الله بيقول انتم نور العالم انتم ملح الارض كونوا شهودي انتم شهودي واشهدوا ليا يبقى ما نقصرش في الموضوع ده تحت اسم التواضع الشيطاني يسكتنا بكلمة اتضاع هنفهم الاتضاع الحقيقي هو ايه الاتضاع الحقيقي هو انا ما اشهدش عن قوتي وجدعنتي وذكائي وجبروتي لا ده انا بشهد عن خبتي وخطيتي ونعمة الهي علي يبقى فين هو الكبرياء او الافتخار ده الكتاب بيقول من يفتخر فليفتخر بالرب مش يفتخر بذاته الكبرياء هو الافتخار بالذات لكن كون ان انا افتخر بربنا ده منتهى الاتضاع لان ينبغي اني انا انقص وان ذاك ايه يزيد ده الاتضاع الحقيقي لكن لا اشهد ولا اتكلم احسن ابقى من الطوائف وابقى متكبر دي خبه قويه ما حصلتش حد شهود في اعمال الرسل اصحاح 26 ايه 16 يقول الرب يقول لب- لشاول اللي هو بقى بولس الرسول لما ظهر له قال ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأنتخبك خادما وإيه وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر سأظهر لك به شاهد باللي شفته مش كده شاهد باللي شفته ما هو الشاهد لازم يكون ايه شاف حاجه صح لا في عاملين آه، ما انا عارف فيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل انا عارف لكن بسمع عنه في الجرايد بسمع عنه من الناس يقول لك شاهد ما شافش حاجه يبقى شاهد شاهد ايه ده ما شافش حاجه يبقى شاهد بايه هيشهد بايه الشاهد لازم يكون شاف وسمع قدامه بيشهد عن حاجه واقعيه هو شافها فده التكليف الابوي انت خدتك لتكون خادما وشاهدا ايه الفرق بين خادم وشاهد خادم بيخدم بيؤدي رسالة لله بيؤدي عمل يمكن يكون لها متطلبات كتير حافظ الكلمة عارف ازاي يخدم عارف ازاي يكرز عايز كده لكن الشاهد مجرد واحد بيقول انا شفت وسمعت شهادة عن شخصية عن نفسه الشاهد في المحكمة مش لازم يكون حافظ القانون ومش لازم يكون محامي لكن مجرد شاهد يشهد يقول انا شفت يا جماعة حضرة القاضي انا شفت بعينيا دي اللي هياكلها الدود شفت وسمعت واللي شفته بحكوه لك دي الشهادة بسيطة هكذا بسيطة جدا جدا ده التكليف الأبوي الله بيكلفنا كل من عرف المسيح وكل من غير المسيح حياته وكل من لمس المسيح قلبه عليه أن يشهد بكل ابتضاع عن عمل المسيح فيه دي النقطة الأولانية ننقل للنقطة الثانية وهي واجب بنوي إن كانت النقطة الأولى تكليف أبوي فالنقطة الثانية يبقى واجب بنوي واجبي أنا والواجب ده يبان في سفر أعمال الرسل إصحاح 10 آية 42 بيقول وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات نشهد للشعب ده واجبنا ان احنا نشهد للشعب بان هذا هو المعين من الله مخلصا وديانا للاحياء والاموات يبقى التلاميذ كان واجبهم ان هم يشهدوا للمسيح واجب وفي انجيل في رساله معلمنا يوحنا الاولى اصحاح واحد وايه ثلاثه وديت هتكون آية الحفظ عن الشهادة يوحنا الأولى إصحاح واحد آية ثلاثة الرسالة الأولى ليوحنا إصحاح أول إصحاح وعدد ثلاثة فيها بيقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح يوحنا الأولى واحد ثلاثة الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به ادي الشهادة واجب الشهادة ان اللي انا شفته واللي انا سمعته واللي انا اختبرته اتكلم بيه اتكلم من واقع اختباري وده فرق كبير يا جماعة بين الناس المتدينين والناس الروحانيين الناس المتدينين ساكت لا شافوا المسيح ولا لمسوه ولا غير قلبهم ولا غير حياتهم ولا نقلهم من الظلمة للنور ولا أي حاجة لكن هم بيجوا الكنيسة ويقفوا مع الواقفين ويقعدوا مع القاعدين ياخدوا بعض ويطلعوا حافظين كلمتين من الإنجيل يرددوها حافظين كلمتين من القداس بيرددوها لكن هل هو تلامس مع نعمة المسيح تلامس مع محبة المسيح تلامس مع قوة المسيح المسيح غيره كنت أعمى والآن أبصر غيره حرره متعه عمل حاجة في حياته اتغيرت حياته لا هو بس بيجي الكنيسة وبيقرأ الإنجيل وبيصلي بالأجبية وساكت يعني بدون تنفيذ بدون فعالية بدون تغيير متدين بس لكن الإنسان اللي اختبر نعمة المسيح اللي تلامس مع حب المسيح اللي قوة الله عملت فيه هو ده اللي داء داود النبي يقول ايه ذوقوا وانظروا ما اطيب الراب حلو ان ما كانش ده الحلاوه مش هيقدر يقول ايه حلو صح حلو بس حلو انا دقته واختبرته عاشرته وعرفته عشان كده بتكلم عن معرفة طب بصوا الشهادة الاختبارية دي في يوحنا اصحاح أربعة وعدد تسعة وعشرين يوحنا انجيل معلمنا يوحنا اصحاح أربعة وعدد تسعة وعشرين يقول ايه اصحاح أربعة ده كله لقاء المسيح مع المرأة السامرية تقابل وياها على البير وسحب وياها حديث طويل اشرب ومشرب وكده اتاريه هو مهدف ان هو ايه يغير حياتها وفعلا تم الموضوع لما قال لها طيب عايزه تشربي من الميه دي هاتي جوزك ملياش جوز ايوه انت اتكلمتي صح فعلا كان لك خمس ازواج واللي معاكي ما هوش جوزك ده البوي فريند بتاع سعادتك انت اعترفتي كويس واتكلمت كويس الله ايه الشغلانه دي ده انت كشفني من جوه ابتدت تحس ان هو كشفها ابتدت تتكلم عن مسيا قال لها انا مسيا يا خبر انا كنت بقول كده في جوايا انا من ساعه ما شفتك وانا حاسه بحاجه غريبه بتحصل انا قلبي اتغير وجرة الخطيه حرميها وحمشي انسانه جديده مشت تعمل ايه راحت تنادي للناس قال طب انت اتعلمت في الكليه الكليريكيه يا هانم عشان خاطر تروحي توعظي للناس انت بتتكلمي ازاي؟ انت خدت دروس في درس الكتاب انت عملت شنو؟ عشان تروحي تقولي الكلام ده لا لا لا ده لقاء مؤثر ده لقاء مغير ما محتاج لحد يكلمني عنه لأن ده لقاء حب إلهي أنا شفته واختبرته وبتكلم عنه راحت للناس تقول لهم هلموا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت كشفني ألعل هو المسيح ألعل هذا هو المسيح أليس هذا هو المسيح كاشف كل حاجة غيرني قال لي على اللي جوايا تمام الناس جم وامنوا بالمسيح نتيجه كلام هذه المراه ولما تقابلوا وياه امن قوم اكثر دي شهاده مش محتاجه لحاجه واحد اتقابل مع حب المسيح بيقول المسيح حلو شهاده طب اقول لكم على حاجه بسيطه افترض ان واحده بتروح تلف في المحلات فرجه فاتت على Marks and Spencer و C and A وبن ديفر ده ولا اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ما تعرفش محلات الايه الهدوم يعني والحاجات دي اه نستات عارفين بس مش راضيين يقولوا الصوت بعيد يعني هم عارفين طيب وبعدين بصت لقيت ان في sale والحاجات بنص الثمن اللي كانت ب 20 قرش بقت مش نص تمن بس لا دي ام 20 قرش بقت بقرشين يا خبر ابيض تعمل ايه؟ تروح تسكت ولا بتعمل ايه؟ تفتح على 20 واحده في السكه حوشي اجري الحاجي ده البتاع اللي كنا شايفينها ب 100 جنيه بقت ب 10 اجري خدي والتليفونات تشتغل وده يتكلم ده وده يتكلم ده وده يتكلم ده وده يتكلم ده البلد كلها تروح انت بقى ال- Marks and Spencer او C and A تلاقيه مشحون اقباط كله في اليوم ليه؟ واحدة بس شافت الحكاية راحت زي السامرية خبرت الدنيا كلها وراحوا اشتروا ايه؟ من ال sale فرصة ده لأن في قلبها حب لجرايبها لعائلتها للناس فخبرتهم فبيروحوا ياخدوا هم راخرين طيب ولما الواحد يتقابل مع المسيح ويلاقي sale sale غفران مجاني مش بقرشين ولا بجنيهين لا غفران مجاني وخلاص مجاني وحياة أبدية مجاني كل النعم والبركات دي مجاني تقعد ساكتة يا خيبتها واللي اتقابل مع المسيح وشاف الحطايا المجانية يروح ساكت ده غلبان ما يعرف حاجة يبقى واحدة من اتنين يا إما إنه
جاهل ما فهمش العطايا المجانية ديت بعد يا إما إنه يكون أناني مش عايز يدي حد حاجة عشان يبقى أحسن منه أو يبقى زيه وكلا الحاجتين إيه؟ خطية خطية يا جماعة بمنتهى الصراحة إحنا في sale sale S A L E sale ال sale بتاعنا خلاص مجاني غفران مجاني تناول من الاسرار مجاني بنوه مجاني بر المسيح مجاني حياه ابديه مجانا حد ياخد من ال sale ده قبل ما يرفعوا الاسعار بس عارفين الاسعار بتاعت الحاجات دي لو اترفعت ما تقدر بمال يجي الواحد في الابديه يقول له طب ربنا عايز غفران يقول له لا too late يا حبيبي انتهت العمليه قفلنا المحل شطب يا بابا حاسه وقت الدينونه كان في sale
أن يذوقوا ما أطيب الرب ما أطيب الرب إذا السؤال هل أنت ابن لله؟ هل غيرك المسيح وقبلته وصرت ابن لي وحسيت بأبوته الحلوة؟ وأخذت غفران مجاني ونعمة مجانية بنوية مجانية وحياة أبدية مجانية تقدر تعرف غيرك اللي هم مش عارفين وتوصل النور للغير هو ده دورنا الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا بس العيب يظهر ان الناس ما خدتش عشان كده ما بتقدرش ايه تتكلم لكن اللي اخد ما يقدرش يسكت ما يقدرش يسكت ابدا لكن لابد ان يشهد بما راى وسمع للآخرين لكن واحد يسألني يقول لي طب ازاي يا ابونا اشهد وده سؤال حلو جوهري يمكن الانسان يكون عنده دافع ان هو يشهد لانه ده فعلا لكن الاسلوب ازاي هو ده اللي احنا هنتكلم عنه في اخر نقطة دلوقتي وصلنا لها اسلوب روحي احنا اتكلمنا في النقطة الاولانية تكليف ابوي بالشهاده نقطة تانية اتكلمنا عن واجب بنوي بالشهادة ثم أسلوب روحي في الشهادة إيه الأسلوب الروحي بقى؟ نقرا عنه ونشوفه وبعدين نتكلم عليه. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس إصحاح 2 آية 7 يقول: مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا يبقى الأسلوب الروحي للشهادة شهادة القدوة شهادة الحياة شهادة السلوك شهادة المعاملة الحلوة التي تشهد ان المسيح فعلا داخل قلبك التي تشهد ان فعلا انت اتغيرت المسيح غيرك ليه لان الناس شايفه فيك التغيير العمليه ما هياش كلام بس لان على راي المثل تكلمني اصدقك اشوف امورك استعجب عايزين سلوك يمجد ربنا سلوك يظهر ربنا قدوة حسن بتقول المسيح غيرك طب وريني التغيير اللي تم فيك تقول المسيح حلو طب وريني كده الحلاوه اللي ظهرت فيك مش كده ولا لا اذا الانسان لو فعلا اتغير حياته تنضح حياته تعكس هذا التغيير وهذا الجمال وهذه النعمه زي ما خدنا قبل كده آه الله اب يغير عاداتك وقلنا لسان النار الشرير صار يسبح ايه القدير يبقى في تغيير صح انجيل معلمنا لوقا اصحاح 8 وعدد 39 بيقول ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك فمضى وهو ينادي في المدينه كلها بكم صنع به يسوع يبقى بعد القدوه او مع القدوه في كمان ايه كلام يبقى شهاده روحيه بالقدوه الحسنه وشهاده روحيه باسلوب روحي بالكلام الحسن ارجع الى بيتك وحدث بكم صنع الله بك حدث لا مش كبرياء لا مش كبرياء اوعى تتكلم بكبرياء لكن اتكلم باتضاع ده الاسلوب الروحي وفي انجيل يوحنا هرجع للكلام ده تاني بس بعد ما اقول الايه الاخرانيه دي انجيل يوحنا الساعه 9 وعدد 25 يقول فاجاب ذاك وقال اخاطئ هو لست اعلم انما اعلم شيئا واحدا اني كنت اعمى والان ابصر ده مين ده ده الراجل المولود اعمى لما اتقابل مع المسيح المسيح فتح له عينيه فبيشهد ان انا كنت اعمى والان ابصر بس انا مش فيلسوف انا مش معرفش حاجه في الدين انا مش علامه انا مش رجل لاهوت ولا رجل دين انا بعرف حاجه واحده ان كنت اعمى وربنا فتح لي عيني فبشوف النور دي الشهاده واقول ان الشهاده لابد بالاسلوب الروحي انها تكون في حب واتضاع شرطين مهمين قوي الشهاده في الحب وفي اتضاع دافعها الحب حب للاخرين عايز الواحد ياخد بركه ونعمه فانت بتحبه لكن مش رايح علشان خاطر تتمنظر عليه وتتكبر عليه تقول انا بعرف احسن انت ما بتعرف انا عندي حاجات انت ما بتعرفها لا معرفة المسيح ما هياش شيء من الامور اللي نفتخر به باسلوب عالمي ونتكبر به باسلوب دنيوي لا ده في اتضاع يعني يمكن بعض الطوائف خدت الايات دي بس بت بتعملها باسلوب تلمس فيه الافتخار قوي واحد يقف يتكبر كده ويقول لك انا عرفت المسيح طب وانت عرفت المسيح لك فضل فيه ده المسيح اللي قبلك يا ابني وده يعني بقيت شامبيون لما انت عرفت المسيح ودي شطاره وجدعانه منك ده المسيح ولا بيتقابل مع الانسان اسلوبنا الارثوذكسي في الشهاده الانسان بيذكر انه خاطي فلا مجال للكبرياء وبالرغم من خطيته لكن المسيح تحنن عليه وتقابل وياه وغير حياته ده الاسلوب الروحي في اتضاع ليس في افتخار كمان ملاحظة تانية زي ما سمعت بعض الشرايط لبعض الطوائف تبص تلاقي الواحد قال يطلع يقول شهادته فيقول ايه يحكي عن ماضيه يقعد ساعة يحكي عن ماضيه ازاي كان شامبيون في الخطية وازاي كان فتك في الخطية وازاي كان بيعمل مش عارف ايه فهلاو في الخطية وازاي عمل اللي ما يتعملش ويقعد يحكي لدرجة انه ممكن يعلم الناس السذج والشباب طريق الخطية بطريقة الايه التفاصيل اللي يحكيها عن خطاياه بطريقة يبين بيها ذكائه وشطارته وفلاحته ومش عارف ايه فيعسر يعسر انا فاكر واحد كان بيحكي سمعت اختباره يعني على الشريط يقول اصل انا كنت ذكي جدا وذكائي قادني الى شر وخطيه كبير حتى في الخطيه كنت كنت اشرب مخدرات عارفين كنت بعمل ازاي كنت اروح عند الحته بتاعت المخدرات دي عندنا حته في مصر كده ورا الازهر بتاعت مخدرات وكنت اروح اقف كده بالعربيه والاقي الواد الصغير بيبقوا شكلهم كده واقفين في الحته الفلانيه ويقعد يشرح اقف هناك وبعدين اناديه فيجيني فاديله الفلوس واخد حته الحشيش يعني عرف الشباب انه في الحته الفلانيه يروح وعند الولد ده ويطل- يناديه ويديله الجروش وياخد الحشيش ويروح يحشش الله ده احنا عرفنا الناس طريق الخطيه هي دي شهاده ده شهاده للشيطان مش شهاده للمسيح لما الواحد يقعد يبين كده فتاكه في الخطيه ده شهاده للشيطان لا لا لا احنا ما عندناش كده عندنا انا كنت اعمى انا كنت انسان عايش في الخطيه مش حاسس بالسعاده في الخطيه مش حاسس بالسلام ايه انواع الخطايا دي مع اب الاعتراف معترف بيها من اب الاعتراف لكن عشان خاطر انا اتكلم عن نعمه ربنا احكي ان انا ما كنتش في سلام ولا في راحه ولا في هدوء ولا طمانينه بس انا رغم ان انا كنت ماشي على مزاجي لكن ما لقيتش الراحه ولا السلام ولا السعاده في كل ما مشيت اليه كده باختصار لكن اللي ياخد بقى شرح وتطويل ازاي ربنا اتعامل معايا وازاي ربنا اخترق مجالي وازاي ربنا ناداني ودعاني عشان يعود الفضل لربنا مش ليا فمثلا يقول حضرت آه، وعظة وسمعت اللي بيتكلم بيتكلم عن محبة ربنا ونعمة ربنا وعطية ربنا وقوة ربنا ان هو يغير الكلام ده في ساعتها يعني ربنا طرق بيه على باب قلبي وفكري فقعدت افكر فيه واقارن بين ماضية وبين الكلام اللي معروض عليا وبعدين ربنا ساعدني ان انا اخد قرار ان انا ابتدي اعيش وياه قلت له قلبي مفتوح ليك يا رب اتفضل خش حياتي وقلبي وانا عايز اعيش وياك وبعد ما كده يقول محتاج لصلواتك تأذرني وتعضدني ومحتاج لنعمة ربنا انها تقويني وتشددني في مسيرتي الجديدة يعني علمني ازاي اقرا الكتاب المقدس علمني ازاي اكلمه علمني ازاي اجي كنيسة واتناول واعترف باستمرار وانا بجاهد وبطلب صلواتكم عشان ربنا يساعدني ويقويني عشان ما اسيبش الطريق دي شهادة في منتهى التواضع ما هيش غريبة عن جسم كنيستنا ابدا قديس اوسطينوس قدم شهادته بكل وضوح القديس موسى الاسود قدم شهادته بكل وضوح مريم المصرية الزانية الفاسقة اللي صارت سائحة قدمت شهادتها بكل وضوح القديسين كلهم عندنا ماضيهم وعندنا حاضرهم وازاي ربنا لمس قلوبهم وغيرهم دي شهادة أرثوذكسية قوية وعشان كده أختم حديثي بكلام سيدنا البابا الأنبا شنودة الثالث بهذا الخصوص وتوضيح الأسلوب الروحي يعني بيوضح التكليف وواجب المؤمن ثم الأسلوب الروحي في كتاب لسيدنا البابا حديث اسمه كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحي كتبه سيدنا البابا من ضمن كتبه الكتيرة اللي أصدرها فبيقول في صفحة 93 93 يقول عن الخادم انه انسان عاش مع الله واختبر الطريق الموصل الى الله اختبر الطريق الموصل الى الله وهو يحكي للناس هذا الطريق الذي اختبره يحكي للناس هذا الطريق الذي اختبره وسار فيه زمانا وعرف علاماته وحروبه ومطباته وبركاته ايضا ويد الله العامله فيه يحكي كل هذا كل ذلك بطريقه موضوعيه بعيده عن الذات الاسلوب الروحي بعيد عن الكبرياء يبقى ده تكليف ابوي وواجب بنوي كمان سيدنا البابا يقول في نفس الصفحة الخادم الروحي يحيا أثناء خدمته حياة التلمذة في كل يوم يتعلم شيئا جديدا ويختبر شيئا جديدا ومن واقع خبراته يكلم مخدوميه من واقع خبراته يكلم مخدوميه ويقول في صفحة 35 الخادم الحقيقي هو إنسان حامل الله
وحمل الله باليونان اسمها ثيو فورس ثيو يعني لا فورس حامل الله مثل لقب القديس ارماتوس الانطاكي انه يحمل الله معه اينما صار وينقله الى الناس بعدين شوف الحته اللي جايه دي انه انسان عاش مع الله وذاق حلاوه العشره مع الله وهو يقدم هذه المذاقه الى الناس ويقول لهم ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب مزمور 34 8 دي كنيستنا في اسلوبها الروحاني المتواضع لا تطفئ النور ولا تخبئ النور لكنه تعل لكنها تعلن النور بطريقة روحانية متواضعة ولهذا أنقل لحضراتكم هذا الكلام وهذا التكليف الأبوي لكي تقوموا بالواجب البنوي بأسلوب روحي عشان ربنا يتمجد في وسطنا لك صديق لك قريب لك انسان تعرفه صلي من اجله واذا كنت فعلا دقت حلاوة المسيح روح اتونس وياه روح اتونسي وياه بدل ما نتونس على سيرة الناس نتونس على سيرة المسيح ونقدم محبة المسيح ونعمة المسيح لعل وعسى الله يلمس القلوب ايضا فيغيرها آية الحفظ في الموضوع يوحنا الأولى إصحاح واحد وعدد ثلاثة عن الشهادة أرجو أن نكون إحنا مواظبين على حفظ الآيات أنا مش عارف نسمع الآيات إزاي ما بيبقاش في وقت لكن أنا جالي طفل صغير قبل ما أقعد وقال لي يا أبونا قلت له نعم يا حبيبي قال لي أنا حافظ الآيات قلت له جميل جدا قول كده قال لي مرقص واحد خمسة وثلاثين وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك مرقص واحد خمسة وثلاثين هايل فرح قلبي ده دليل على ان اهله في البيت بيحفظوا الايات وحفظوها للوقت صح آه طب نعمل تيست كده آه مين حافظ كل الايات اللي خدناها خدنا لحد دلوقتي تسع ايات فاتوا والعشرة اللي قلناها اللي حافظ التسعة يرفع ايده واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة حتى من المجموعات ها يا أخي كده خمسة ستة سبعة ثمانية. طب حلو السيدات حتى المجموعات مين حافظ يرفع ايده طب برافو ده الرجال زي السيدات في حفظ الآيات جميل طب مين بيعمل خلواته؟ آه خلواته يوميا كده يرفع ايده طب كويس سيدات طب حلو يعني بياخدوا الخلوات بس ما بيكتبوهاش هيكتبوا ان شاء الله يا ابونا المره الجايه ما تخافش هيكتبوا ان شاء الله جميل طب اللي حافظ نص الايات مش التسع حافظ خمس ايات مين يرفع ايده في الخمس ايات حتى تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى كل ما يتبرمج عقلنا بكلمة ربنا كل ما نقدر ان احنا نمشي كويس في الطريق اشكر محبتكم وحسن اصغائكم وتجاوبكم وربنا ينميكم في كل نعمة ويستخدمكم للشهادة لمجد اسمه القدوس امين تفضل صلي